أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لطاعته وأن يملأ قلوبنا بنور الإيمان وأن يزينا بلباس التقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد فهذا هو لقاؤنا السابع عشر بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة الميمونة المباركة الطيبة بإذن الله عز وجل ألا وهي سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وهذا هو لقاؤنا الثاني مع هذه السنة التي لا تأتي إلا بغتة والتي لا تأتي إلا من حيث لا يدري الإنسان ولا يحتسب ومن حيث لا يشعر هذه السنة التي جرت بها عادة رب العالمين في الماكرين والمستكبرين والمجرمين الذين يصدون عن سبيل الله رب العالمين ويصدون الناس عن الإيمان بالله ورسله سنة الله عز وجل في المكر والماكرين سنة امتلأت بها آيات القرآن الكريم تبين هذه السنة لمن توجه هذه السنة ومن الذي يعاقب بها وكيف يمكر الماكرون وما هي أساليبهم وحيلهم في المكر بعباد الله عز وجل وبعد أن بينا بالأمس بفضل الله عز وجل معنى المكر في اللغة ومعاني وروده في معاني وروده في القرآن الكريم اليوم إن شاء الله نعيش في جولة قرآنية نستقرئ من خلالها هذه الآيات التي تحدثت عن سنة الله عز وجل في المكر والماكرين وقلت أن الله تبارك وتعالى ذكر المكر في كتابه في ثلاثة وأربعين موضعا وقلت أن ذلك دلالة على أهمية وخطورة هذا الأمر حتى ننتبه لمن يمكرون بنا وحتى لا نقع نحن في هذه الخصلة الذميمة التي ليست أو التي هي ليست من صفات المسلمين في شيء فتعالوا بنا في أول المواضع التي نطالعها في كتاب الله عز وجل وهي الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون عاوز حضرتك تنتبه معايا كده أهو وكذلك جعلنا إيه في كل قرية أكابر مجرميها ليرب أن ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون لو أردنا أن نضع عنوانا لهذه الآية نستطيع أن نقول أن المجرمون هم أهل المكر غالبا يعني من صفات أهل المكر أنهم مجرمون ومن صفات المجرمين أنهم ماكرون يعني متصفين بصفة الإجرام وبصفة المكر والعادة المضطردة إن المكر غالبا يقوم به المجرمون المستكبرون من الملأ أو من القوم أو من أهل القرية أو من أهل المدينة أو من أهل الحكم والرياسة ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا في كل قرية وكلمة قرية في القرآن تأتي بمعنى القرية الصغيرة وتأتي بمعنى المدينة وقد يطلق على البلدة أو على المكان قرية ومدينة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما الآية إلى أن قال الله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فسمى الله القرية مدينة لذلك تأتي المدينة بمعنى القرية وتأتي القرية بمعنى الإيه؟ بمعنى المدينة المهم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يحدثنا أن من سننه في الخلق أنه يجعل في كل قرية من المجرمين من يمكرون بعباد الله عز وجل سواء كانوا من الأنبياء أو من أتباعهم أو من الدعاة والمصلحين الذين يقودون الناس إلى طريق رب العالمين قال الزمخشري في تفسير هذه الآية والمعنى جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر أي العظماء والرؤساء فيها طيب واحد يسألني سؤال دلوقتي لماذا خص المجرمين بالذكر لماذا خص الكبراء بالذكر ووصفهم بأنهم أهل المكر أقول لك بمنتهى البساطة لأن الإنسان المستضعف الإنسان قليل الحيلة الإنسان الفقير لا يستطيع أن يمارس هذا المكر لما؟ ليه؟ لأنه ليس عنده من الغلبة والهيمنة والقوة والسلطان ما يمرر به مكره على الناس وإن وجد المكر في المستضعفين فهو قليل لكن السنة المتبعة أن المكر عند المجرمين عند الأكابر من القوم فهنا بيقول لك ليه لماذا خص الأكابر بالذكر ووصفهم أنهم أهل المكر قال الزمخشري قال الإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب قال وخصهم بالذكر لأنهم أقدروا على الفساد شوف زي ما قلت لك اهو لأنهم أقدروا على الفساد وأقوى من غيرهم على حمل الناس على اتباعهم في باطلهم ناس عندهم قوة عندهم نفوذ عندهم أموال يستطيع أن يغروا أي أحد من عباد الله أنه يتبعهم في مكرهم بل وينفذ ليهم مخططاتهم وينفذ مكرهم حتى يصلون إلى إيه؟ إلى أغراضهم يبقى دي آية هي تحدثت عن المكر وبينت أن المكر في الأكابر والمجرمين طيب لماذا كان المجرمون هم أكابر المجتمع ليه الكبراء دول بيتسلطوا على المجتمع الأمر الذي يمكنهم من المكر بعباد الله عز وجل ليه نسأل نفسنا السؤال ده عندنا مثل فلاحي كده بلدي بيقول ايه ملك يا فرعون اتفرعنت قال طلعت فيها وما لقيتش حد ايه يردني يعني يجي الانسان كده يستعف على الناس هو انسان قليل الحيل ومالوش اي يعني قيمه في الدنيا دي ولكن الناس تسكت الناس تتغافل عنه الناس تضعف امامه فيهيأ لي ان هو كبير وانه قوي وان هو بلطجي وانه يقدر يعمل اي حاجه في اي حد في اي مكان في اي زمان ولذلك بقول لك لماذا لماذا كان الكبراء هم أكابر المجتمع أو لماذا كان المجرمون هم أكابر المجتمع مع أن المفروض العكس المفروض الناس أهل الإيمان وأهل الدين وأهل التقوى والصلاح هم دول اللي يقودوا المجتمعات ليه؟ لأنهم سيقودون المجتمعات إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجل فالإجابة على هذا السؤال بنقول فيها إيه صاروا أكابر المجتمع مع كونهم مجرمين بسبب غفلة أهل الحق آه لما أهل الحق يضعفوا وينزووا في المجتمع على طول يصعد أهل الباطل ويقوى أهل الباطل لما الدعاه يقصروا في الدعوة إلى الله والمصلحين يقعدوا عن الإصلاح النتيجة حتمية ونتيجة عكسية تماما أو سواء بسواء إذا قعد أهل الإصلاح تقدم أهل الإفساد إذا قعد أهل الحق تقدم أهل الباطل نتيجة عكسية وط... يعني حتمية فالدكتور عبد الكريم زيدان بيقول في كتابه السنن الإلهية بيقول إن بسبب غفلة أهل الحق وضعفهم وتفرقهم وجهلهم مما سهل على أهل الباطل أن يسيطروا عليهم ويتجرأوا عليهم وينصبوا أنفسهم قادة ورؤساء وعظماء وقبراء عليهم وعلى المجتمع كله وقد مضت سنة الله في المجتمعات أدي سنة من السنن الربانية أيضا وقد مضت سنة الله وقد جرت سنة الله في المجتمعات أن المجتمع الذي يتفرق فيه أهل الحق ويجبنون عن مواجهة المجرمين زي ما ربنا اتكلم عن قوم فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوه ليه يا رب قال إنهم كانوا قوما فاسقين كان عندهم فسق كان عندهم جبن كان عندهم ضعف لذلك تفرعن عليهم فرعون فكلما أمرهم بأمر فزعوا إليه واستجابوا له قال لك وقد مضت سنة الله تبارك وتعالى في المجتمعات أن المجتمع الذي يتفرق فيه أهل الحق ويجبنون ركز عشان مش عاوزين يا اخوانا واحنا بنتكلم في سنة الله في المكر والماكرين مش عاوزين نرجع جبناء تاني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذا الأمر الذي أصبحنا فيه فعلينا أن نتقوى بالحق وعلينا أن نتقوى بأهل الحق وعلينا أن ندعم الحق وأن ندعو للحق حتى ننال ونفوز برضا الحق سبحانه وتعالى واخد بالك معايا فقال لك ويجبنون عن مواجهة المجرمين ويجتمع فيه المجرمون يعملوا حزب كده ويجتمعوا ويتحدوا ويتحدون ويتقوون ويتقدمون لتنفيذ إرادتهم قال لك أن هؤلاء المجرمين هم الذين يسيطرون على المجتمع ويؤثرون فيه ويصيرون حكامه وقادته ويجعلون أهل الحق المتفرقين ها ويجعلون أهل الحق المتفرقين الجبناء معزولين عن المجتمع وعن التأثير فيه ليه الكلام ده مولانا قال لك لأن الحق لا بد له من قوة تحميه آه قول من النهاردة لحد بكرة ده حق وده باطل وده خير وده شر إذا لم يكن هناك قوة تنفذ هذا الحق وتحكم بهذا الحق فلا طائل من وراء الكلام ولذلك حتى رب العالمين سبحانه وتعالى في مكة لم يشرع الحدود ولم يشرع غيرها من المعاملات ليه؟ لأنه لم تكن هناك للإسلام دولة تنظم المعاملات وتقيم الحدود بين الناس ولما صار في المدينة دولة للإسلام والمسلمين خلاص تمكن المسلمون من أن هم يتحكموا في أنفسهم أنزلت الحدود والتشريعات ليه؟ لأن خلاص صارت هناك قوة تنفذ هذا الايه هذا الشرع يبقى اذا لابد للحق من قوة تحميه وتثبت وجوده في المجتمع ولذلك واحنا بنتكلم برضه عن سنة الله في المكر والماكرين بنقول بعد أن من الله علينا بهذه النعمة علينا أن ننتهز الفرصة وأن نقوي شوكة, شوكة الحق حتى يظهر ويدمغ الباطل وننفذ قول الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وحتى ربنا لا إله إلا الله وصليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبي طيب سؤال كمان لماذا يمكر المجرمون بالناس خلاص الراجل ده مجرم الملك ده مجرم الحاكم ده مجرم الرئيس ده مجرم الأمير ده مجرم الوزير ده مجرم ليه بيمكر على الناس هو مش كفاية إجرامه مش كفاية بطشه مش كفاية طغيانه على عباد الله ليه كمان بيمكر بيهم ليه بيروج عليهم الحيل الخداعة والأباطيل الكاذبة والأحلام الموهومة ليه ألم يكتفي بجرمه ألم يكتفي بظلمه قال لك آه ما هو المجرم ده المجرم ده لو ما روجش المكر بتاعه وما سلطش مكره على الناس الناس في يوم من الأيام هتعرف الحق وإذا عرفوا الحق واستمعوا لأهل الحق من الدعاة والمصلحين يبقى إذا هيكتشفوا مدى ما هم فيه من ظلم وجبروت وباطل طب هيعملوا إيه لما يكتشفوا كده هيفزعوا لكي ينتصروا لأنفسهم من هذا الطاغية من هذا الظالم من هذا المبطل من هذا المجرم من هذا الماكر لذلك يفضل يمكر بالناس ويبقى عنده طبعا احنا بنتكلم لما نتكلم عن سنة الله في المكر والماكرين الماكر ده ممكن يكون فرد من الناس وممكن يكون حزب وممكن يكون جماعة وممكن يكون مؤسسة وممكن يكون جمعية وممكن يكون وزارة وممكن يكون نظام حكم فلما أقول لك المكر ما يروحش فكرك وبالك لإيه المكر اللي هو إنسان مكار أيوة ماشي في واحد لوحده أه مكار وتمام وشغال نصب وحيل خداع على الناس لكن ده المكر ده ممكن يكون مؤسسات المكر ده دول بأسره تمكر بعباد الله سبحانه وتعالى تاخد بالك معايا فيقوم بقى المجرم المكر ده يسلط مكره على الناس بالإضافة إلى جرمه وظلمه باستخدام بقى الآليات اللي عنده استخدام وسائل الدعاية والإعلان والترويج للباطل في الإعلام وظن ده يا أخوانا واقع عشنا فيه ونشاهده وما زلنا نعيش في كثير منه أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية فتلاقي الإعلام بيقول لك كلام والدعاية بتقول لك كلام والشعارات بالرقة بتطلع وكذا وكذا وكذا وكذا عشان الناس تبقى عايشة في غفلة يديك مسكنات يديك كده حقن تخدرك علشان تفضل طول عمرك عايش في الجهل عايش في المرض عايش في التخلف عايش في الفقر هذه الأمور أو الأمراض أو العلل التي جثمت على أبناء الأمة فأصبح الإنسان فينا بدل ما يدور مثلا إن هو يتعلم له حاجة أو ينمي ثقافته أو يتفقه في دينه أو يربي أولاده تربية سليمة أو كذا أصبح كل واحد فينا إلا من رحم الله كل شغله الشاغل كيف يحصل على لقمة عيشه وغصب عنه معذور ليه إنه يعيش في فاقة شديدة وفقر فأصبح حكامنا إلا من رحم الله يستخدمون معنا مكر أعدائنا الذي قالوا فيه جوع كلبك يتبعك للأسف الشديد عرفت بقى ليه الملك المجرم أو الحاكم المجرم أو الكبراء المجرمين ليه بيمكروا بالناس عشان يفضلوا مهيمنين على السلطة مهيمنين على الحكم ويبقى أهل الحق أو أهل عامة الناس في ثبات عميق نايمين ورايحين في سابع نوم مش حاسين بالدنيا من حواليهم غير لقمة العيش كل ونام واصحى وروح الشغل بتاعنا وخلصنا على كده يبقى اللي فوق فوق واللي تحت تحت الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا والفجوة تتسع فيما إيه بينهما إلى أن تطحن هذه الطبقة الفقيرة عافانا الله والسامعين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا في الدنيا والآخرة طيب بعد ما عرفنا أن المكر خاص في الأعم الأغلب بالمجرمين والكبراء وعرفنا ليه ربنا سبحانه وتعالى خص الكبراء والمجرمين بالمكر وعرفنا لماذا يمكر المجرمون بالناس وقلنا عشان يفضلوا في مناصبهم وفي أماكنهم أقول لك اطمن برضه لأن ربك سبحانه وتعالى بيسيبش بقول لك ربك سبحانه وتعالى يمهل يمهل ولا يهمل وهنشوف الكلام ده بالتفصيل طب تيجوا مع بعض كده بس كده تديني واحد كده صلاة على رسول الله وتوحد ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله كده وتعيش معايا بقى إيه في أنواع أو تتعرف معايا على أنواع المكر السيء قال، ما أنت قلت لنا امبارح إن أنواع المكر مكر محمود ومكر مذموم زي ما الرغب الأصفهاني قال في مفردات غريب القرآن وقلنا المكر المحمود هو الذي يراد به فعل جميل والم- والمكر القبيح هو الذي أو السيء هو الذي يراد فيه به فعل إيه؟ فعل قبيح أقول لك لا يا عم الحاج ما احنا النهاردة بنتكلم عن المكر السيء أهله هيحصل لهم إيه؟ عقابهم إيه؟ المكر السيء دوت مين اللي بيعمله؟ بيوجه ضد مين؟ وده كله من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبقول لك ما هي أنواع المكر السيء أنواع المكر السيء أولا من حيث طبيعته من حيث هو في ذاته من حيث هو مكر نفسه طبيعته إيه قال لك بيكون بعدة أشكال وصور وأنواع وألوان أول حاجة من أنواع المكر السيء القتل والحبس والإبعاد أول حاجة إيه القتل والحبس والإبعاد طب نقدر يا حبايبنا نجيب أمثلة من القرآن تؤيد أن بعض المجرمين مكروا ببعض الرسل أو ببعض عباد الله من المستضعفين ومكروا بهم عن طريق القتل أو الحبس أو الإبعاد أقول لك طبعا ناخد مثال معانا سيدنا عيسى عليه السلام عندما مكر به اليهود لكي يقتلوه مكر به اليهود لكي, لكي إيه يقتلوه ربنا سبحانه وتعالى ستر هذا في كتابه فقال تعالى ومكروا والله خير ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ل- للزمخشري يقول في تفسير هذه الآية قال لك ومكر الكفار من بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر ومكرهم أنهم وكلوا به من يقتله غيله غيلة يعني إيه؟ يعني في خفاء دون أن يشعر ولكن مكر الله كان أسرع ومكر الله كان أسبق ليه؟ لأنه هو الذي يعلم الغيب والشهادة وهو الذي يعلم السر والعلانية الله يعلم ما تسر وما تعلن يعلم ما تخفي وما تضمر وإن استطعت خداع الناس لن تستطع خداع من يطوي ومن ينشر فربنا سبحانه وتعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على أحد أتباعه ورفع عيسى إليه كما قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا أو كما قال أيضا بل آه، ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما طيب أيضا من أنواع المكر بال- بالقتل مكر السيء ما صنعه هؤلاء التسعة من الكبراء من الكبراء في قوم سيدنا صالح عليه السلام اللي هم مين من قوم صالح اسمهم ايه في القرآن ايوه ايوه اسمهم ايه ايوه قوم ثمود تمام تمام تمام عملوا ايه الجماعة دول افتح كده المصحف على سورة النمل سوف تجد قول الله تبارك وتعالى في الآيات آه، رقم 48 إلى الآية رقم 51 قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون آه، تسعة إيه رهط تمام قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تمام الكلام فالتسعة دول اجتمعوا وقالوا ان احنا هنبيت امرنا بليل ونطلع على صالح هو والجماعة واهله اللي في بيته ونقتلهم غيلة خلسة كده ولما يجي حد يسألنا نقسم بالله ان احنا لا شفنا حاجة ولا سمعنا حاجة ولكن كسنة الله تبارك وتعالى في المكر والماكرين ومن يريدون الأذى بعباد الله وأوليائه أن مكر الله كان إليهم أسرع لذلك قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين هم مكروا دبروا خلاص لكن تدبير ربنا كان أسبق ليه؟ لأن الله دبر هذا وكتبه وقدره وقضاه امتى وهم في عالم الذر مش قال للقلم اكتب قال وماذا اكتب يا رب قال له اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة فربنا سبحانه وتعالى يعلم سلفا ان الناس دول التسعة دول هيمكروا في سيدنا صالح ورب العالمين سبحانه وتعالى أعد لهم العقوبة بأن دمرهم مكر بهم ودمرهم وقومهم أجمعين فتلك مس- بيوتهم خاوية بما ظلموا كما قال الله عز وجل بعد الآيات تمام الكلام طيب ادي دول مكروا بيه اهو من انواع المكر السيء المكر بالايه بالقتل طيب تعالوا نجيب حته من السيره كده مكر كفار قريش بسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعايز اقول لك بقى سبحان الله ان سيدنا النبي خد صلي عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلي يا عم احمد على سيدنا النبي اه ف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد النصيب الاوفر في كل حاجه يعني ايه يعني ابتلاء اذا كان كل نبي من الانبياء تعرض لنوع معين من الابتلاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لكل انواع الابتلاء وهنجي لها ان شاء الله في سنه الابتلاء طيب اذا كان كل نبي من الانبياء مكر به في بطريقه معينه قتل او حبس او ابعاد او رجم او كذا ها الا ان سيدنا رسول الا ان الا الا ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها مكر به كل أنواع المكر فمكر به في مكة زي ما هنشوف دلوقتي وبعدين حتى لما هاجر إلى المدينة مكر به من قبل المنافقين وعندك قصة مسجد الضرار شهيرة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين إلى آخر الآيات و- وابقى اقرا انت كده جيب الرحيق المختوم كده وخليك كده مؤمن نفسك تتفقه في سيره النبي جيب الرحيق المختوم بتاع المبارك فوري واقرا ايه قصه مسجد الضرار دوت والمنافقين مكروا بالنبي ازاي في الموقعه دي فانا بتعرض برضه في المدينه المكر من قبل المنافقين ومن قبل اليهود والنص وكل ال- والمشركين برضه وهكذا طب نشوف في مكه حصل ايه عشان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت كل انواع المكر به صلى الله عليه وسلم في سوره الانفال ماذا يقول الله تبارك وتعالى في الآية رقم مي في الآية رقم 30 وإذ يمكر بك الذين كفروا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كمان مرة عشان خاطر الحبايب آه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اجتمعوا في دار الندوة ها دار قصي بن كلاب وقالوا نعمل ايه في محمد طبعا المشهد ده اللي للأسف برضه لازم انتهز الفرصة دي الدنيا بقت مفتوحة يا عم الحاج الإعلام الفاجر والع- والإعلام طبعا في أساسه صناعة يهودية صهيونية خلاص كده ولازم تعرف ان دور السينما في العالم في معظم انحاء العالم تمتلكها العصابة العالمية من الماسونية والصهيونية وآليات التبشير وما إلى ذلك المهم فيجي لك المشهد ده اللي هو في السيرة اللي مليء بالعبر والعظات وربنا سبحانه وتعالى عرضه على انه بيبين سنته في المكر والماكرين يجي لك في احد الافلام الهايفه التافهه يجيب لك المشهد دوت ويقول لك ناخذ من كل رجل قبيله والكلام اللي انت فاهمه ده هتقول لي سمعت فين بقى مالكش دعوه خلاص قول شفتها في افيش شفتها في اعلان سمعت الفيلم ربنا يعفو عني انا يعني بقى عشان بس ايه اذا عارف السؤال ده هيجي على طول في بالك طب الشيخ سمع الفيلم فين واحد قال لي ما, ما تشغلش نفسك بيه انا بس عايز اقول لك ايه ان شوف سيره النبي عملوا فيها ايه السيره اللي بتحكي موقف سيدنا النبي عملوا فيها ايه عشان اقول لك يعني ايه اعلام ولحد دلوقتي شغال المكر ده يعني ايه سينما تهدم في العقيدة تهدم في القيم تهدم في الاخلاقيات تخد- ت- تهدم في المثل والمبادئ تروج الباطل على الناس وتمكر بالناس وتطمس معالم الحق وتميع العقيدة كل ده شغال ليل ونهار سواء في افلام في مسلسلات في برامج ال- التوك توك شو كله واخد بالك معايا ايوه انا عارف ان اسمها توك شو بس انا بقول توك توك شو انا فاهم الكلام ده هي المفروض هم لا يليق بهم يقعدوا في توك توك ويتكلموا المهم يخلوا فعمال يروقوا شوف مشهد اهو ربنا بيعرضه لنا في القران في ايه عظيمه يجيب لك واحد يقول لك ناخذ من كل رجل قبيله ومش عارف ايه و... ينفع الكلام ده الناس دي مش موحده ربنا اللي تعمل الكلام ده الناس دي بتحب سيدنا النبي ولا لا يا اخي لما تعرض حاجه في السيره يا راجل اعرضها بطريقه مشرفه يمكن تغفر لك عند ربنا بين وجه العبره والعظه فيها يمكن تكون دي نقطه تحول في حياتك لكن نتهكم بالسيره ونجيب نكت على الدين ونكت على المشايخ الكلام ده انتهى باح خلاص ان شاء الله الزمن القادم لاهل العلم والزمن القادم لاهل الدين باذن الله رب العالمين ويابى الله الا ان يتم نوره ده سنه الهيه ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون فربنا يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا يمكرون بمين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليثبتوك عاوزين يحبسوه قال لك نديله حبس مؤبد أو يقتلوك أده مكر بالقتل اهو أو يخرجوك قال لك نترب نعمله نفي أي واحد مصلح أو داعية أو كذا عاوز تخلص منه تحبسه يتسلط عليه حد يقتله يا إما تنفيه بره البلد ونرتاح من شره علشان إيه نفضل إحنا إيه متربعين على الكراسي وياما علمائنا ومشايخنا شردوا في أراضي الله أو في أرض الله ولكن الغلبة طبعا لهم بإذن الله عز وجل ياما أساتذتنا ومشايخنا حصل معاهم كده اللي خرج من المعتقل مكسح واللي خرج بعصاية واللي خرج ميت واللي خرج عنده أمراض الدنيا كلها واللي واللي ربنا ينتقم من الظالمين وأتباع الظالمين وأعوان الظالمين ماشي الكلام يا حبايبنا فالكفار نفس المنهج ليه لأن الكفر ملة, ملة واحدة زي ما انتم فاهمين ومناهج الكفر من أول ما بقى فيه كفر لحد النهاردة لحد يوم القيامة مناهج الكفر واحدة يا راجل اه والله العظيم بس هتختلف في ايه بقى تختلف في الاليات في الامكانيات في اسلوب التفكير في اسلوب التوجيه زمان كان يمكر بالسيف النهارده يمكر بال- بالرشاش زمان كان بيمكر كده عن طريق ال- نقل الاشاعات عن ط- من ودن ده لودن ده النهارده بالانترنت والفيسبوك والتويتر والكاني وال- وهكذا سليم الكلام فالمكر برضه ملته واحده فدول برضه نفس الكلام عاوزين يعملوا في سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ايه عاوزين يعملوا في نفس الكلام نفس هذا المكر لكن طبعا لما قعدوا كده واتكلموا مع بعض قالوا ان حبسناه لو حبسناه فإن ذلك سيحرش إيه هيحرش قبيلته علينا وعايزين يطلقوه سراحه خلاص وأنا بضيف حتة كمان إن هم لو سجنوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن نور وجهه فإن نور وجهه وإن إشراق جبينه وإن طيب منطقه سوف يأسر سجانه فلن يملك إلا أن يفك أسره وسجنه بعد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد شافه إلا محبه يا أخي إذا كان ربنا العبد المؤمن كده العادي ربنا بيحط له الحب في قلوب الناس ما بالك بقى بسيد الأصفياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وآله وسلم هم؟ ولذلك كان حتى الكفر يحبوه ويعزوه وربنا سترها له في القرآن قال له ما تفكرش ان هم بيكذبوك لا لا لا فإنهم لا يكذبونك واثقين فيه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون واخد بالك معايا طيب ادي السجن قال لك طيب نخرجه بره نطلعه بره نعمل له نفي قال لك قال لك لا ده احنا لو نفيناه بره فإن محمدا عارفين لغته قالوا يعني ايه حلو الحديث وصادق المنطق وكذا فما يلبث أن تتجمع عليه القبائل ويرجع إلينا بما لا قبل لنا به يطلع بره فالناس برضه هتتلمع حواليه ويأسر الناس بكلامه الطيب وده- وكذا فيجيب الناس إيه دول اللي هيتلموا حواليه ويجي يحاربنا تاني طب نعمل ايه قال لك خلاص ما قدامناش الا ان احنا ايه نقتله طب عشان نقتله لازم نمكر بقى حتة مكر كده نعمل ايه نعمل حيلة نصطنع حيلة قال لك نجيب من كل قبيلة فتى شابا جلدا جلدا قويا ونعطيه سيفا حادا وبعدين يجتمع عليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا تس فلا يستطيع بنو عبد المطلب ان ايه يعني يطلبوا الايه الفديه او يطلبوا الايه القتل من قتل ايه محمد صلى الله عليه واله وسلم فين الكلام ده بقى فين مع مين ها مع سيدنا النبي ده ربنا قالها له واضحه وصريحه والله يعصمك من الناس خلصت ده ربنا قالها له وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا طب عاوز تستعين هتستعين بإيه على المكر بتاعهم ده قال له بعدها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يا أي واحد قاعد قدامي دلوقتي يا أي أخت قاعدة قدامي دلوقتي إذا كان في حد بيمكر بيك استعين عليهم بالحاجات دي اللي ربنا وجه سيدنا النبي إليها بعد ما قال له إن هم بيمكروا بيك عشان يخرجوك مش هيلبثوا خلافك إلا قليلا يعني الدنيا هتتدردك عليهم ها واستعين عليهم بإيه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ليه لأنه هو اللي قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته وفي رواية أخرى من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء محدش يقدر يقرب من الإنسان المواظب على صلاة الفجر أي عقبة تعترضه إن شاء الله تذلل أي حد يمكر به ربنا سبحانه وتعالى يرد كيده ومكره في حلق وأكيد في ناس قاعدين قدامي دلوقتي مجربين الكلام ده وعارفين كيف نفعتهم صلاة الفجر وكيف نفعهم الذكر والتسبيح وكيف نفعتهم دعوة الوالدين وغير ذلك كل دي وسائل انك انت تتقي مكر الماكرين بإذن الله سبحانه وتعالى وهنيجي للكلام ده بإذن الله طيب فقال لك ما فيش قدامنا احنا نقتله ومكروا ومكر الله برضه يعني ايه ومكر ومكر الله احنا اتكلمنا امبارح في إضافة المكر إلى الله ان هو من قبيل المشاكلة ان ربنا سبحانه وتعالى سمى معاملته للماكرين مكرا من قبيل الايه المشاكلة فربنا سبحانه وتعالى قدر الله كان أسبق ومكر الله كان أسرع فكانت أيديهم أيدي الغدر والخيانة والقتل وسفك الدم كانت قريبة جدا من عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عناية الله كانت منه أقرب ولكن يد الله كانت إلي لحمايته أسرع الكلام ده من عندي لا مش عندي طبعا مش هو اللي قال له رب العالمين سبحانه وتعالى قال لحبيبه حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم قال له واصبر لحكم ربك حافظها انت اكيد والله فانك باعيننا اوعى تشاور على عينك وانت بتقول الكلمه دي اوعى تشبه ولا تجسس ربع كتك ايدك كده قال له ايه فاصبر لحكم ربك فانك ايه فانك بالله عليك كده حط الميكروسكوب على ايدي كده فانك باعيننا فبقول لك اذا كان الله عز وجل قد قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني على عيني فقد قال لحبيبه ومصطفاه فإنك بي وبي أقرب وأعلى وأجل وأوكد من إيه منك على عيني شايف إزاي فإنك بأعيننا الباء هنا بمعنى فيه حروف الجر بتيجي بمعاني مختلفة يعني واصبر لحكم ربك فإنك في أعيننا ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد ما تكون بتعز واحد قوي كده ولا يكون انت راح تتزوج والعملية لسه سخنة معاك بقى وبتحب الزوجة تمام التمام وما شاء الله هيمان في جمالها ودلالها تيجي أمها يوم الإيه يوم الصباحية تقول لك يا فلان نعم يا ماما ماما اه يا حجة نعم يا حجة اصل هم دي هتوريك البأساء والضراء بعد كده فالمهم إلا من رحم رب فالمهم إيه, إيه تقول لك شيل بنتي فين بعينك ولا في عينك هي تقول لك اه مش هديها لك بعينك بعينك انك انت تاخدها واخد بالك معايا انما اه تقول له ايه شيل بنتي في عينك مالكش بركه الا هي في عيني في عيني من جوه ده انا احط قصر الرموش عليها ماشي يا عم الحاج ربنا هني سعيد بسعيده يبقى هو الان مثل اعلى من قبل ومن بعد لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي واصبر لحكم ربك فانك بي باعيننا بس عشان تبقى في عيننا دايما تعمل ايه وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم عاوز تبقى في عين ربك في حماية ربك في عناية ربك سبح واذكر وحافظ على الصلوات عشان تحظى بعناية الله سبحانه وتعالى وتبقى في أمان واطمئنان وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان تمام خدت بالك معايا فإذا كان ربنا قال لسيدنا موسى ولا تصنع على عيني قال لسيدنا النبي فإنك بأعيننا إذا كان سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري فإن الله تبارك وتعالى قال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك إذا كان سيدنا موسى عليه السلام قال لربه رب أرني أنظر إليك قال لن تراني فإن الله سبحانه وتعالى عرج بحبيبه ومصطفاه إلى حضرته فوق سبع سماوات في مكان لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب حتى رأى من أنوار الله ما رأى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى يا رسول الله هل رأيت ربك قال نور أنا أراه وهذا ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة طيب عرفت بقى كده أدهو من أنواع المكر السيء المكر بالقتل أو بالحبس أو بالإبعاد بالنفس وكل هذه الأنواع مورست على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب من أنواع المكر السيء المكر بالضعفاء الناس الغلابة الناس التعبانين الناس المساكين الناس اللي يعني عايزين بس لقمة العيش ويسقفوا لأي واحد معذورين مساكين بس بقول لهم اوعوا تطبلوا تاني اوعوا تسقفوا تاني بالله عليكم شبعنا تسقيف ما عادش فينا لا روح ولا دم نديهم لأي حد ما عادش فينا لا روح ولا دم نفدي بيهم أي حد فعايزين نشتغل كده ونقف جنب الدعاء ونقف جنب أهل الحق الناس اللي عايزين يطبقوا شرع ربنا وعايزين يحكموا البلد بشرع الله نقف جنبهم ندعمهم بكل ما أتينا من قوة عشان ما حدش يجبرنا ان احنا نسقف له تاني المكر بمين بالضعفاء معانا آية كده في كتاب الله بتقول ايه اقراها كده قبل ما الحلقة تخلص وان شاء الله يمكن نلتقي معاها بكرة تاني قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون حوار بين الضعفاء وبين الكبراء في يوم القيامة في ساحة العرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هنكمل إن شاء الله بإذن الله غدا مع أنواع المكر وسنة الله في المكر والماكرين بإذن الله عز وجل إلى ذلك الحين استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزي ما قلت لك كده كل حلقة بقول لك حاجة في الآخر بقول لك برضه اوعى تمكر بحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته